من له أذنان للسامع فلا المكتب القدسي لوسائل متوحد المقام البابوي للأنبوي العباسي المتصل لكم أيضا ألقاها قداسة البابا في المغسل يوم أربعة 14 يونيو سنة 2000 وعنوانها جهد من تعليمه
ما يقوله الروح للكنائي بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين قبل ما ابتدي المحاضره تكمله لرسومات يوم عيد العنصره بنعمه ربنا احنا هنرسم احد الاباء الرهبان ليكون اسقفا للنمسا والبلاد المتكلمة بالألمانية غير ألمانيا يعني ألمانيا دي بلد متكلمة بالألمانية لكن في بلاد أخرى متكلمة بالألمانية منها النمسا ومنها القسم الألماني من سويسرا اللي هو زيورخ هو هيكون أسقف عام لهذه المناطق لغاية ما يتثبت فيها لكن لم يشاء ربنا انه تتسهل الامور لينا في رسامة اسقف لدير الانبابولة ولا اسقف لدير مارينينا ولا اسقف للسودان ولا اسقف للاسماعيلية يعني باقي اربع أماكن تنتظر رسامات فلو أمكن في الاجتماع المقبل للمجمع المقدس أو في 14 نوفمبر احنا بنرسم لف عيد العنصر لف 14 نوفمبر يبقى نرسم حد تاني ولا جزء تاني من الأربعة يبقى يحلها ربنا في الصلاة يبقى دلوقتي في رسامة للنمسا ودي لا يتنافس فيها أحد من الرهبان على اعتبار ما فيش حد بيعرف اللغة الألمانية ويتقنها علشان يرشح نفسه إلا لو وجد حاجة بسيطة يعني آه أما الإسماعيلية والخرطوم فدول يعني هن نشوف ربنا هيرتب لهم إيه من هنا للمرة المقبلة وهكذا دير الأنبغولة و... ودير مرينة وأريد أن أقول أن احنا لا نريد أن نربط الإسماعيلية بدير أنبابول يعني أيام الأنبا راسم الله ينيح نفسه كان هو أسقف الإسماعيلية وأسقف دير أنبابول لكن مش معنى كده أن يبقى كل أسقف للإسماعيلية من دير الأنبابول ربنا يساعد يجي لهم واحد من اي دير من الاديرة لو احيانا رب وعشا آه نكتفي بهذا الجزء انا يعني بقول لكم الاخبار اول باول علشان انتوا ناس بتوعنا ولازم تعرفوا الجو كان ماشي ازاي بنعمة ربنا ستكون عظة هذا المساء عن آخر آية في العظة على الجبل وبعد كده أرجو أن ننتهي من العظة على الجبل لكي يصدر بها كتاب لكن ناخد في آخر آية آخر آية دي بتقول إيه في مكة 7 آية 28 و 29 ولما أكمل يسوع أقواله يعني لما انتهى العظة على الجبل بهتت الجموع من تعليمه لأنه كان يعلمهم كمن له سلطان وليس كالكذب عايزين ناخد دي كموضوع لتأملنا في هذه الليلة بهتوا من تعليمه لأنه كان له سلطان في التعليم وسلطان في التأثير على الناس سلطان في التعليم زي ما كان بيقول لهم سمعتم أنه قيل للخدماء كذا أما أنا فأقول لكم بيتكلم بسلطان وتكررت هذه العبارة يتكلم بالسلطان وليس كالكسل وأيضا له سلطان على النفوس يستطيع أن يؤثر على النفوس السيد المسيح كان له تأثير في صوته وفي شخصيته وله جاذبية في كلامه جاذبية لا تقاوم يعني كل الذين جلسوا مع المسيح تأثروا بشخصه وبجاذبيته إلا الذين عارضوه لغرض في أنفسهم وحتى هؤلاء أيضا كانوا يتأثرون بكلامه أحيانا تأثيره هو تأثير كلمة الحق وتأثير نقاوة التعليم عشان كده بهتت الجموع حتى في صغره في صغره وهو صبي صغير لما ذهب لأورشليم واجتمع مع الشيوخ بهتوا أيضا من أجوبته ومن فهمه يعني بهت الشيوخ استغربوا أعجبوا انذهلوا من طريقة كلامه بينما كان صبي صغير وهم شيوخ وفيما بعد لقينا ان الكتبة والفريسيين والصدوقيين والناموسيين خصوصا في متى اصحاح 22 كان لما المسيح يتكلم يفهمهم يبكمهم لا يستطيعون أن يردوا بهتوا من أجوبته إن لم يكن إعجابا فعلى الأقل عجزا عن أنهم يردوا عليه يقول الكتاب في آخر إصحاح متى 22 بعد كده لم يذكر أحد أن يسأله لأن كانت إجاباته عجيبة حتى لما جم يسألوه مرة هل نعطي جزية لقيصر وقعدوا يجيبوا لها مقدمة احنا نعرف انك تحب الحق وما يهمكش حد وجريء في اجاباتك عشان يعني يقول لهم لا فقال لهم وروني العملة وروا له دينار قال لهم الصورة لمين قالوا له لقيصر قال لهم اذا اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله ما اعطوش يردوا بهتوا من اجابته كان ليه ردود عجيبه الناس ما يقدروش يقفوا قصادها قوة الشخصية وقوة في الكلام وذكاء زي برضه في مادة 22 قال لهم طب انا هسألكم سؤال المسيح ده هيكون ابن مين؟ قالوا له ابن داوود قال لهم طب ليه داوود بيقول له قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى اضع بأسك وقدميه ازاي يبقى ابنه وربه في نفس الوقت ما عرفوش يدور بس هو كان السيد المسيح ليه الشخصية الجبارة اللي لما يتكلم اللي قصاده إما يعجب وينبسط لو كان محب إما لو كان عدو يتكتم ويسكت وما يعرفش يرد آه، وعبارة بهته من تعليمه دي مش بس بعد العظة على الجبل ده باستمرار طول حياة المسيح بالجسد كان الناس يبهتون من تعليمه زي الأمثلة اللي قلناها بل لغاية دلوقتي لا تزال الأجيال مبهوتة من تعليم المسيح حتى يومنا هذا على الأقل يبهتون من الكمال في تعليمه المستوى العالي الرفيع في تعليم المسيح شريعة الكمال لما يقول كونوا أنتم أيضا كاملين كما إن أباكم الذي في السماوات هو كامل أو لما يقول أحبوا أعداءكم باركوا لأعنيكم أحسنوا إلى مبغضيكم وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم الناس مذهولين لغاية دلوقتي من سمو هذا التعليم ورفعته أو مثلا لما يقول إذا أردت أن تكون اذهب وبيع كل مالك واعطيه إلى الفقراء لما إحنا نخش في كمال شريعة المسيح التي بهت الناس من تعليمه فيها ده عايزة كتب بس أنا بأشير دلوقتي إلى هذا الأمر الناس بهتوا من تعليمه لأنه معلم عجيب لم يتعودوا أن يسمعوا مثله من قبل في قوة تعليمه وفي قوة شخصيته ومع ذلك كان معلما متواضعا يختلف عن الكتبة والفريسيين في عصره اللي كانوا بكبرياء ويحبون عبارات المديح من الناس كان رجل متواضع قاعد معاهم على الجبل على الأرض بينما الكتبة والفريسيون كانوا يجلسون على كرسي موسى يعني من جهة التعليم يعني يقولوا إن إحنا بنمثل موسى موسى من تعليمه لأنه كان معلم ولقب معلم غير واعظ الواعظ يتكلم عن الفضيلة بكلام مؤثر لكن المعلم كل ما يقوله حتى من جهة الفضيلة يثبته بإثباتات وبراهين وبطريقة تعليم تثبته في الذهن هذا المعلم كانوا يلقبونه يا معلم حتى الكتبة والفريسيون من من أعدائه كانوا يقولوا لي يا معلم وكذلك الناموسيون والصدوقيون كانوا يقولوا له يا معلم والشاب الغني قال له أيها المعلم الصالح نيقودموس لما قابله الإصحاح الثالث من يوحنا برضه قال له يا معلم تلاميذه كانوا باستمرار يقولوا له يا معلم أو ما يشبه ذلك المجدلية بعد القيامة قالت له ربوني الذي تفسيره يا معلم فكان هو معتبر في نظر المجتمع انه معلم ولو انه لم تكن له وظيفة رسمية في المجتمع وهو برضه كان بيقول عن نفسه كده لما جه يغسل ارجل للتلاميذ قال لهم انتم تدعونني معلما وسيدا وحسنا تقولون لاني انا كذلك فان كنت انا المعلم والسيد غسلت ارجلكم فينبغي عليكم انكم تغسلوا ارجل بعضكم البعض كان يعلم بالسلطان سلطان المشرع أما أنا فأقول لكم سلطان المشرع حتى حينما اصطدم معه الكتب والفريسيون في مسألة السبت وطريقة تنفيذ وصية السبت وشرح ليهم قال لهم إن ابن الإنسان هو رب السبت أيضا ده السلطان بقى ده رب السبت اما كونه معلم في النقطة دي مش مجرد بيبلغ الناس الوصية تقول ايه لكن بيشرح لما هم كانوا بيفتكروا ان لا يصح ان يعمل اي عمل في يوم السبت كما ورد في الوصايا العشر في خروج عشرين والتسمية خمسة والمشكلة كانت فعل خيرة الثبوت يجوز ولا لا يجوز فالسيد المسيح ابتدى يشرح له كمعلم قال لهم لو واحد فيكم وقع خروفه او حماره في يوم سبت يقيم ولا لا اذا يقدر يعمل عمل بيقيم ولا يسيبه مرمي مش معقول قال لهم الكهنة ينجسون السبت في نظركم وهم أبرياء إزاي خدوا مثل الختان في اليوم الثامن افرضوا واحد جه اليوم الثامن بتاعه يوم سبت يبقى يقتلوه ولا لا هيقتلوه لو واحد في الأربعين اتولد وفي يوم الأربعين بيقول الابن البكر تقدم عنه ذبيحة وهيروح للكاهن وطلع يوم الأربعين سبت هيتنفذ ولا لا إذا هو بيقنعهم اذا ممكن فعل الخير في السبوت ولذلك بالسلطان كان بعض المعجزات يعملها بالذات في يوم سبت يعني غيظا فيهم لا تأكيدا للعقيدة يعني ان يوم السبت ممكن عمل خير يعني الراجل مريض بيت حسدة اللي بقاله 38 سنة عيان يشتهي المسيح في يوم سبت طب ما خليها 40 سنة ويوم ولا يومين نشوف يوم سبت المولود أعمى أهو طول عمره من أول ما اتولد أعمى يديله البصر في يوم سبت لهذا يقيمه في يوم سبت في اليوم الرابع بوفاته لكن يقدر يقيمه قبل كده ولا بعد كده لكن بيتكلم بالسلطان علشان يوريهم ان هو رب السبت ايضا كان له سلطان في التعليم كما كان له سلطان على الطبيعه والسلطان على الارواح والسلطان على المغفره كما قال للمكلوب مغفورة ليه الخطايات فبدأوا يت- ي- يتذمروا الكتبة الفريسيين فقال لهم لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا اتفضل قوم احمل سريرك امشي هو بي- كما كان له سلطان في كل هذه الامور كان له السلطان ايضا في التعليم فكان يعلم آه، بالسلطان مش بس السيد المسيح كان معلما من جهة التعليم بس انما كان معلما من جهة انه كون مدرسة معينة تنشر تعليمه فكون له مجموعة من التلاميذ فصل إعداد خدام قضى معه أكثر من ثلاث سنين يتعلم على يديه وبرضه ما خلهوش يشتغل إلا بعد ما أخذ الروح القدس لكن كون له مدرسة ودعاهم أيضا بالسلطان يعني بطرس وأخوه أندراوس بيصيروا قال لهم هلم ورائي فأجعلكم صياد الناس مشي وراه متى موجود عند مكان الجبال قال له اتبعني قام وتعب وتبعه بالسلطان ودربهم تدريب عملي لأن هو المعلم الأكبر فبيخرج معلمين على يديه ي- ينشروا تعليمه بل أكثر من هذا هو كمعلم كل المؤمنين به في ذلك الزمان كانوا يدعون تلاميذ كل المؤمنين كانوا اسمهم تلاميذ ده لم يدعوا مسيحيين إلا فيما بعد في انطاكيا أولا في سفر الأعمال إصحاح 11 لكن كانوا اسمهم تلاميذ لأنهم بيتتلمذون على يديه حتى لما جه الكتاب يتكلم على يوسف الرامي قيل وكان تلميذا ليسوع برضه المؤمنين ليك اسمهم تلاميذ المولود أعمى لما آمن به قابلوه اليهود وقالوا له أنت تلميذ ذاك أما نحن فتلاميذ موسى هو كان معلم ولما أرسل تلاميذه برضه دعاهم إلى التعليم قال لهم اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم يعني كونوا تلاميذ وعلموهم جميع ما أوصيتكم به بل إن الوصية التي أعطيت للتلاميذ غير العناد كانت تتلخص في كلمتين preaching وتيتشنج الكرازة والتعليم الكرازة لغير المؤمنين والتعليم للمؤمنين السيد المسيح كمعلم كان يعلم في كل مكان يعلم في كل مكان طبعا العظة اللي على الجبل كان بيعلم على الجبل ساعة معجزة الخمس خبزات والسمكتين كان بيعلم في موضع خلاء ساعة ما شفى المفلوج كان بيعلم في بيت لما قال الأمثال بتاعته اللي في مكة 13 كان في سفينة الناس ازدحموا مش لاقي فكان في سفينة أحيانا كان معلم على شاطئ البحيرة أحيانا كان معلم وهو ماشي في الفطور أحيانا كان معلم في مجامع اليهود أحيانا كان معلم في زيارات يعني في زيارة مع نيقوديموس يديله تعليم عن المعمودية وشوية حاجات في زيارة في بيت مريم ومرثا يدي مرثا تعليم أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة والحاجة إلى واحد إلى آخر ولذلك هو كمعلم كان الناس يتهافتون كثيرا على سماع تعليمه فكان السيد المسيح من نوع المعلم اللي حواليه زحام شديد جدا من الناس يعني في معجزة الخمس خبزات والسمكتين كان عدد الرجال خمس تلاف غير النساء والأطفال يعني ربما كانوا 12 ألف حاجة مهولة في لما شاف المفلوج كان البيت اتملى والزحام خالص لدرجة ما لقوش وسيلة غير يطلعوا ينقضوا السقف ساعة زكة كان زحام كتير جدا لدرجة زكة طلع فوق الجميزة كان دايما في تعليمه رجلا شعبيا يحيط به زحام الناس في كل مكان ويكفي الكلمة التي قالها زعماء اليهود عنه هو ذا الكل قد سار وراءه وكان في تعليم وفي تعليم خاص وتعليم عام تعليم عام لما يكلم الجموع وتعليم خاص بينه وبين تلاميذه بينه وبين تلاميذه يسألوه يفسر ليهم يكلمهم عن نهاية العالم يشرح لهم مثل الزوان يعني تعليم خاص وساعات مع بعض التلاميذ بطرس ويعقوب ويوحنا كانوا مع بعض أحيانا واحيانا مع افراد زي مرثا زي نيقوديموس زي توما زي تلمي زي عمواس المهم انه بيعلم مع افراد مع مجموعات مع شعوب آه، مع مدن آه، مع تلميذ مع ضيف باستمرار كان معلما دي تديكوا فكرة عن شمولية التعليم في حياة السيد المسيح وده اللي احنا عايزينه من الآباء اللي بيشتغلوا في الخدمة يكون عندهم شمولية التعليم التعليم الفردي التعليم الجماعي دي تاخد كلام كتير مش وقت فكان باستمرار يعلم طول ما هو ماشي يعلم وهو قاعد يعلم وأ- وبيقول الكتاب كان يطوف المدن والقرى يكرز ويعلم في مجامعهم زي ما ورد في متى اصحاح تسعة وفي متى اصحاح أربعة يطوف المدن والقرى يعلم كان يعلم في فترة تجسده على الأرض وبيعلم بعد القيامة أيضا زي ما قابل تلميذي عمواس وكلمهم وشرح ليهم ما في الكتب وقعد يفسر ليهم ما ورد في الأنبياء وفي الناموس وفي المزامير وزي ما قابل تلاميذه الأحداشر وقعد يكلمهم إلى آخره بعد القيامة أول حاجة علم بيها كان يكرز بالتوبة كما ورد في مرقس واحد خمستاشر وكما ورد أيضا في متى أربعة سبعة وبملكوت الله وبيعلم في كل مناسبة يعني لما ناقشوه عن في السبت ادالهم تعليم عند تطهير الهيكل ادالهم تعل- تعليم لما قالوا ببعلزبول يخرج الشياطين ادهم تعليم قال لهم كل بيت ينقسم على ذاته يخرب وكل مملكة تنقسم على ذاتها تخرب وإذا كان الشيطان ينقسم على ذاته بحيث شيطان يخرب شيطان يبقى هيتخرب هو آخر قعد يكلمهم لما قالوا له ليه تلاميذك ما بيغسلوش أيديهم اداهم تعليم قال لهم ليس ما ما يدخل الفم ينجس الانسان لكن ما يخرج من الفم ينجس الانسان ان ان ما يخرج من شبه يقول تعليم كان ايضا صريحا في تعليمه يعني ما قعدش يصفصف على التلاميذ ويقول لهم انا هبسطكم واريحكم لا ابدا قال لهم ادخلوا من الباب الضيق ده قال لكل الناس وقال للتلاميذ تكونون مضطهدين من الجميع لاجل اسمي و قال لهم في العالم يكون لكم ضيق في نفس الوقت كان في تعليمه لا يحمل الناس احمالا عشره الحمل كما لام الكتبه والفريسيون على ذلك يعطي الناس على قدر احتمالهم كان يعلم في حب لذلك قيل لما راى الجموع تحنى إذ رآهم منصرحين ومنزعجين كغنم لا راعي له كما ورد في متى شخصها وكان رقيق في تعليمه كما تكلم مع المرأة السامرية وهداها في رق و لم يعاقب راصديه لما ذهب لمدينة للسامرة وأغلقت أبوابها في وجهه واثنين من تلاميذه قالوا له أتشاء أن تنزل نار من السماء فتحت المدينة قال لهم لا إن ابن الإنسان لم يأتي ليهلك الناس بل ليخلص لستما تعلمان من أي روح أنتما وقت اللزوم كان يوضح وقت اللزوم كان يوضح كما وضح المدن التي لم تكن بكرازته زي كفر نحوم وكوروزين وبيت صيدا وزي ما وضح بطرس في متى 16 وزي ما وضح الناس عند تطهير الهيكل الى اخره كان يعلم وأيضا يقدم القدوة في تعليمه كما حدث عند غسل الأرجل كان يعلم ويقدم شيئا جديدا مثلما قدم لنا الصلاة الربانية أذان الذي التي لم نكن نعرفها من قبل وكما شرح مسائل الطلاق كان يعلم ويشرح بأمثال وأمثال من الحياة العامة التي يعيشها الناس مثل الزارع مثل الصيادين مثل التجار والوزنات مثل العرس مثل المرأة اللي بتاع جنادين كان معلما سهل التعليم عالي التعليم ونشكره على تعليمه لنا اتفضل